وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي الطلبة وطالبات الثانوية العامة مع بعضينا نلتقي بفضل من الله ونعمة مع دروس اللغة العربية ونلبي احتياجات حضراتكم ونلبي طلبات حضراتكم بفضل الله عز وجل طبعا الناس اللي اتصلت بينا يا أستاذ حضرتك مركز على النحو شوية اه بناخد بعض الفروع الأخرى بس عايزين بلاغة برضو فاحنا بفضل الله هنجيب معانا النهاردة امتحان بلاغي ونجيب معانا برضو امتحانات نحوية لأن لسه امبارح أختنا هويدا من من جنوب مصر كده طلبت مننا يا ريت حضرتك تحل معانا امتحانات السابقة امتحانات النحوية فإن شاء الله هنتدرب مع بعضنا على كله ومن خلالها برضو بإذن الله أي درس واقع مننا أو حاسس إن ليه أهمية للطلبة إن شاء الله بنعيده مع بعضنا بإذن الله رب العالمين الأول سؤال الحلقة مع بعضنا إن شاء الله سؤال الحلقة الماضية بيقول أعرب ما يأتي إعرابا كاملا طبعا أنا بشكر ريم ما شاء الله اتصلت بعد الحلقة مباشرة وأعربته وكذلك إسراء وغيرها من الطالبات والله ما شاء الله القتلى بالله وأختنا أسماء عاشور برضه نفس الحكاية ربنا يحفظ الجميع تمام أعرب ما يأتي إعرابا كاملا وحر قلباه ممن قلبه شبم وحر قلباه ممن قلبه شبم طبعا احنا كنا شرحنا أسلوب الندبة الحلقة اللي فاتت وبينا أن أسلوب الندبة ده وواء من أدوات النداء وقلنا أن واء حرف ندبة ونداء تمام وهو حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب حر حر ده منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الايه الفتحة الظاهرة قلباه مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة تمام وحذفت ياء المتكلم لمنع التقاء ساكنين والألف للندب والهاء للسكت ممن من حرف جر ومن اسم موصول مبني في محل جر بمن وقلبه مبتدا مرفوع على مترفع الضمه والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه ضمير متصل مبني على على الضم طبعا شبم طبعا خبر المبتدا مرفوع على مترفعه الضمه والجمله الاسميه قلبه شبم لا محل لها من الاعراب صله الموصول طيب ده معانا كده بفضل الله سؤال الحلقه الماضيه بنشوف معانا النهارده بقى امتحان البلاغه ايه ايه احد امتحانات السنوات السابقه ونشوف مع بعضنا الامتحان كده بيقول ايه ونستقبل اتصالات حضرتك ونحل سؤال بلاغة بس الأول هنشرح بعض طرق الحل إن شاء الله رب العالمين قال شاعر معاصر وطني خذ العهد الأكيد بأنني روحي وما ملكت يداي فداء لا عشت إلا أن أراك محررا لبنيك عز باذخ وعلاء العدل يعمر في ربوعك والحجى وتعم فيك سعادة ورخاء لك في دمي دين وإن سجيتي ألا يؤخر للديون وفاء طبعا هو جايب لك معاني الكلمات تقول لي يا أستاذ هل هو في الامتحان أحيانا يعمل كده آه أحيانا نجيب معاني الكلمات أو بعض الكلمات طبعا حضرتك أنا قلت قبل كده لما جينا شرحنا حلقة البلاغة قلت أهم ما في موضوع البلاغة حاجتين إنك توصل الراجل ده بيتكلم عن إيه إيه الفكرة اللي بيتكلم عنها واتنين توصل إلى عاطفة الشاعر إيه لأن بلاغة ثالثه ثانوي بتقوم على العنصرين دول لو حضرتك تفتكر كده إن عناصر التجربة الشعرية عبارة عن ثلاث عناصر العنصر الأول عنصر الوجدان وده اللي بيكسب القصيدة الحيوية والنشاط تمام والعنصر الثاني هو عنصر الفكر وده اللي بيكسب القصيدة الدقة والعنصر الثالث الوسائل التعبيرية اللي الشاعر بيعبر بيها سواء من ألفاظ أو من موسيقى أو من صور وأخيلة يبقى احنا اتكلمنا طبعا كل ده كنا اتكلمناه بالتفصيل أنا يهمني دلوقتي ان أنا أوصل الشاعر بيتكلم عن إيه طبعا هنا بيتكلم عن مكانة وطنه بالنسبة له أستاذ صالح هيجيب لحضرتك الأبيات كده وتشوف وطني خذ العهد الأكيد بأنني روحي وما ملكت يداي فداء آه ده مش مكانة الوطن بس ده التضحية من أجل الوطن يبقى ده كلام برضو الفكرة اللي بيتكلم عنها الشاعر طيب هذه الفكرة تنبع من عاطفة إيه؟ من عاطفة أكيد حب الوطن يبقى الفكرة أنا وصلت لها ووصلت العاطفة بفضل الله أي إجابة هتبقى يسيرة جدا وأي سؤال هيبقى سهل على حضرتك جدا يبقى تاني لابد في إجابة سؤال بلاغة هو طبعا يا أستاذ دلوقتي قدام حضرتك زي ما جابها في الامتحان قال شاعر معاصر ما قاليش قال لي قال إيه الشاعر ولا ألف موضوع إيه أحيانا أحيانا بتحصل في الامتحان ويقول قال شاعر في كذا في موضوع كذا طبعا بنشكره ليه لأنه حدد لي الفكرة العامة تمام ومن خلالها أنا هوصل للعاطفة يبقى الأمر أيسر شوية يعني هو لو حدد لك عنوان الموضوع في الأول يبقى بيسهل عليك حاجات كتير جدا لكن لو سابها لي زي كده مفيش مشكلة برضو أنا هوصل إن شاء الله الشاعر بيتكلم عن إيه وبالتالي عاطفته اللي موجودة في الأبيات إيه تمام طيب أنا وصلت للفكرة السؤال المشهور الكتير جدا اللي بيجي سؤال امتزج فكر الشاعر بوجدانه وضح ذلك انا طبعا كنت اديت- اديت لحضرتك الناس اللي متابعه معانا وشافت حلقه البلاغه كنت اديتك اجابه ثابته كده تكتبها في اي ابيات او اي سؤال يجي الامتزاج وهقولها تاني لحضرتك ان شاء الله هقول تاني اذا جالي سؤال امتزج فكر الشاعر بوجدانه وضح ذلك او وضح ما تضمنته عاطفة افكار الشاعر من عواطف خلي بالك السؤال ده مش شرط يجي بصورة واحدة ممكن يجي باكثر من صورة المهم ان انا اوصل للاجابة الصحيحة تمام طبعا انا بحب دايما انك تقدم اجابتك بالمقدمة الجميلة دي هقول الشاعر الناجح هو الذي يفكر بوجدانه ويشعر بعقل انت بتكتب ولا لا احنا قلنا من زمان القلم معاك والورقة اكتب الكلام ده يلا هقول ايه الشاعر الناجح هو الذي يفكر بوجدانه ويشعر بعقله والتجربة الصادقة هي التي يمتزج فيها الفكر بالوجدان ونرى الشاعر في هذه الأبيات يتحدث عن نقط وطبعا احط مجموعة نقاط السلام عليكم معانا اتصال السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا فادية نادية يا أستاذ نادية ازيك يا نادية ربنا يحفظك الحمد لله لو معلش سمحت- العتب على النظر لا لا ربنا لا.
يبارك فيك أستاذ لو سمحت عايزين إعادة للبرنامج ده لأن إحنا في الوقت دوت بيبقى فيه دروس وما بنقدرش نسمعكم والله حضرتك احنا هنعرف ميعاد الاعاده وان شاء الله ن- نعلنه ان شاء الله حاضر يعني هو في إعادة ولا لأ والله انا ما اعرفش طب بالله عليك يا أستاذ لازم- لازم توصلها للشيخ محمود حسان طيب عشان حضرتك كده- تتصلي بالكنترول برضه واساليهم هيردوا عليك ان شاء الله ربنا يحفظك ست جزاك الله خيرا فنقول الش... ونرى الشاعر يتحدث عن وتحط نقط تمام ه- هملى لك النقط دي دلوقتي وعاطفته في الابيات نقط طبعا انا كنت بمليها لطلبه كتبوا كلمه نقط الله يكرمك لا باش الحاجات دي نقط دي نقطه نقطه انا جنب بعضها ها طيب ربنا يصلح حالكم ها وعاطفه في الابيات نقط وقد مزج بينهما في براعه حيث عبر عن نقط وكل هذه الافكار نابعه من عاطفه نقط تاني كده بعد المقدمة الجميلة الشاعر الناجح هو الذي يفكر بوجدانه ويشعر بعقله والتجربة الشعرية الصادقة هي التي يمتزج فيها الفكر بالوجدان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذي وحبيب قلبي الأستاذ أحمد ربنا يحفظك أخونا عبد الحميد أنا والله كنت عند الرسول صلى الله عليه وسلم الله يوم عليه وسلم.
الاثنين وقلت له الأستاذ يا سيدي يا رسول الله الأستاذ أحمد منصور يقرئك السلام وجميع طلاب الثانوية العامة ومشاهدي قناة الرحمة والعاملين بقناة الرحمة الله يرفع قدرك الله يبارك في عمرك وأنا أحبك في الله أحبك الذي أحببتني فيه شكراً.
والله هذه أغلى هدية ربنا يوفقك رب والله دعيت لك في في الحرم وفي مكة وفي كل مكان والله الله يا يرضى أستاذ عليك أحمد.
ويرفع قدرك ويبارك في ودعيت عمرك الأستاذ باسم لأن أنا بحبكم في الله والله أحبك الذي أحببتنا فيه أسأل الله أن أنا يجمعنا بهذا آسف إن أنا الحب في عطلت.
الجنة أنا آسف إن أنا عطلت لحضرتك لا تحت امرك ربنا يحفظك شكراً. جزاك ربنا الله يرضى خير.
عليك السلام ويرفع عليكم.
قدرك جزاك الله خيرا صلى الله عليه وسلم اسال الله ان يبلغنا واياكم ان نذهب ونسلم عليه بانفسنا قولوا امين اللهم امين طيب هقول تاني الشاعر الت- الشاعر الناجح هو الذي يفكر بوجدانه ويشعر بعقله والتجربة الشعرية الصادقة هي التي يمتزج فيها الفكر بالوجدان ونرى الشاعر في هذه الأبيات يتحدث عن نقط وعاطفته فيها نقط وقد مزج بينهما في براعة حيث عبر عن نقط وكل هذه الأفكار نابعة من عاطفة نقط تعال بقى نكمل النقط دي لحسن انها هجيله نقطة كده ها أقول إيه قال لي عط- حيث نجد الشاعر يتحدث عن تحط الفكرة الكلية اكتب فوق النقط الأولى دي الفكرة الكلية تمام كده الموضوع اللي بيتكلم عنه إيه وعاطفته في الابيات تحط العاطفه وانا ركزت قبل كده يا جماعه يا ريت حضرتك بعد اذنك تفرق شويه يعني بقول الفكر يعني ما يخص العقل الفكره الكليه حاجه تخص العقل الوجدان يخص القلب تمام يعني ما تجيش في الموضوع بتاعنا اللي اتكلمنا عنه الابيات اللي قلناها من شويه دي تيجي تقول لي فكر الشاعر حب الوطن خطا لأن الحب عاطفة قلبية يبقى لما تيجي تحط الفكرة حط ما يخص العقل لما تحط العاطفة حط ما يخص القلب تمام العاطفة هتكتب العاطفة بتاعت الشاعر وقد مزج بينهما حيث عبر عن تشرح الأبيات شرح موجز كده اللي هو بيان الأفكار الجزئية يعني شرح الأبيات اللي هو إيه الأفكار الجزئية فكرة كل بيت وكل هذه الأفكار نابعة من عاطفة نقط تحط العاطفة تاني مرة تانية عايز بقى إجابة نموذجية كده إجابة كويسة عايز إجابة نموذجية جميلة جدا أقول إيه ونرى أثر هذا الامتزاج واضحا على الألفاظ أو بعض الألفاظ والصور والأساليب وتجيب أمثلة بقى من الألفاظ وأمثلة من الصور وأمثلة من الأساليب رائع الكلام ده ما شاء الله لا قوه إلا بالله يبقى ده إجابة السؤال اللي هو السؤال الأولاني امتزج فكر الشاعر بوجدانه من الأسئلة المشهورة جدا برضو في أسئلة البلاغة وهو هل تحققت الوحدة العضوية يعني الشاعر بيتكلم عن موضوع واحد أقول له شوف طب تعالى كده نشوف الأبيات بتاعتنا كده تاني وطني خذ العهد الأكيد لا عشت إلا أنا أراك محررا العدل يأمر كل الكلام عن الوطن الراجل ما طلعش بره في موضوع تاني خالص آه يبقى الموضوع واحد آه يبقى تحققت الوحدة العضوية طب لو سألني يا أستاذ أحمد هل تحققت الوحدة العضوية بما أجيب أقول لحضرتك الإجابة الثابتة برضه وأنت هتكتب معايا لأن عارف إنك شاطر ما شاء الله ممتاز جدا والله وهتكتب ورايا وأنت هتكتبي ورايا كمان هقول إيه قال لي تحققت الوحدة العضوية متمثلة في واحد وحدة الموضوع وحدة الموضوع فالشاعر يتحدث عن موضوع واحد وهو وتحط الفكرة الكلية مش أنا قلت لك من شوية إن الفكرة الفكرة والعاطفة هم في كل إجاباتنا عشان كده توصل لهم صح أهم حاجة في البلاغة توصل بيتكلم عن إيه حاسس بإيه تمام هقول تاني كده حيث الوحدة الموضوع تتمثل الوحدة العضوية في وحدة الموضوع فالشاعر يتحدث عن موضوع واحد وهو وتحط الفكرة الكلية اللي هو الموضوع اللي بيتكلم عنه وحدة الجو النفسي فعاطفة الشاعر في الأبيات واحدة وهي وتحط العاطفة اللي عندنا هنا مثلا حب الوطن تمام طيب ثلاثة ترتيب وترابط الأفكار وده شرح منظم حيث بدأ الشاعر بكذا ثم كذا ثم كذا ترتب الأبيات أنت اللي ترتيب أفكار الشاعر يبقى أنا برتبها كده طب يا أستاذ طب هنا اتحققت الوحدة العضوية هو ممكن حضرتك يجيب لي سؤال وتكونش الح- الوحدة العضوية متحققة اه طبعا ايه المشكلة جابها في سنة من السنين ابيات الحافظ ابراهيم كان بيتكلم فيها عن مصر تمام بيقول آه، لها في عليك متى اراك طليقة يحمي كريم حماك شعب الراقي نجيب الابيات من اولها اني لا احمل في هواك صبابة يا مصر قد خرجت عن الاطواق لها في عليك متى اراك طليقة يحمي كريم حماك شعب الراقي بص بقى اللي جايه دي والعلم ان لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الاخفاق آه لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقي الأخلاق قبل العلم ها تاني يبقى هنا الشاعر حافظ إبراهيم عمل إيه اتكلم عن موضوعين اتكلم عن مصر واتكلم عن العلم وبالتالي عاطفتين حب مصر وتقدير العلم آه يبقى هنا لما يجي يسألني سؤال هل تحققت الوحدة العضوية في الأبيات أقول له لا لم تتحقق واسكت لا اعكس اللي قلناه من شوية هي لم تتح... لما بتتحقق الوحدة العضوية أنا بقول إيه بقول تحققت متمثلة في وحدة الموضوع اتنين وحدة الجو النفسي تلاتة ترتيب وترابط الأفكار هنا العكس بقى تعددت لم تتحقق نظرا ليه واحد تعدد الموضوعات في الأبيات فالشاعر يتحدث عن حط الموضوعين اللي بيتكلم عنهم عن مصر وعن العلم طيب واثنين وتنوعت العواطف تبعا لتنوع الأفكار فحب مصر وتقدير العلم ثلاثة تفكك الأفكار بين الحديث عن مصر وعن العلم لأن دي خاصية البيت وحدة بناء القصيدة عكس الوحدة العضوية وبالتالي البيت وحدة بناء القصيدة بيبقى فيه تفكك في الأفكار تمام يبقى هنا زي ما قلت لحضرتك هل تحققت اشوف بيتكلم عن موضوع واحد يبقى اتحققت طب ما- ما- كذا موضوع لا لم تتحقق ما تقولش لا وتروح لا لم تتحقق واعكس اللي احنا قلناه من شويه طيب هنشوف الابيات بتاعتنا بقى دلوقتي ونستقبل اتصالات حضرتك ونشوف مين اللي هيجاوب معانا السؤال الاول بيقول لي التجربه الشعريه الصادقه يمتزج فيها الف- الفكر بالوجدان الفكر بالوجدان وضح ذلك من خلال الأبيات السابقة مبينا خلي بالك ده دخل حتة سؤال تاني اهو مبينا مدى توفيق الشاعر في اختيار ألفاظه مبينا مدى توفيق الشاعر في اختيار ألفاظه يبقى كده بفضل الله احنا لسه شارحين دلوقتي سؤال التجربة الشعرية وبينا ايه الإجابة بتاعتنا هقول ايه الشاعر الناجح هو الذي يفكر بوجدانه ويشعر بعقله والتجربة الشعرية الصادقة هي التي يمتزج فيها الفكر بالوجدان ونرى الشاعر يتحدث في هذه الأبيات عن التضحية من أجل الوطن وعاطفته فيها حب الوطن وقد مزج بينهما في براعة وتبدأ تتكلم عن الأفكار بشكل موجز كده الأفكار هنا اللي هي تضحيته من أجل الوطن والعمل من أجل ذلك تمام المهم و- وكل هذه الأفكار نابعة من عاطفة طبعا حبه لوطنه ومعانا اتصال السلام عليكم ازيك يا حسني
السلام عليكم عليكم السلام
آه، مرحبا يا استاذ ربنا يحفظك تتفضل أيوة، تحل سؤالك معانا معاك.
سؤال ازيك يا حسني
هقول الشاعر الناجح هو اللي ها لا، مرحبا اتفضل أستاذ.
وطي التلفزيون كلمني من التليفون
الشاعر الناجح ماشي أستاذ.
سامعك
هو الشاعر الناجح هو الذي يفكر بوجدانه ويشعر بعقله والتجربة الشعرية الناجحة هي التي يمتزج فيها الفكر والوجدان ما شاء الله.
ونرى الشاعر في هذه الأبيات يتحدث عن آه، حبه للوطن لا.
و- وكرامة حب الوطن دي عنده عاطفة.
ووفائه للوطن حب الوطن دي عاطفة تحطهاش في الفكرة حب الوطن يا حسني
ماشي
طيب اتفضل كمل الاتصال انقطع طيب السلام عليكم اسراء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا اسراء آه، الشاعر الناجح هو الذي يمتزج آه، فكره بوجدانه ماشي احنا ما قلناش كده يبقى ما آه، كتبتيش ورانا أسفة يفكر بوجدانه ويشعر بعقله ايوه كده آه، والتجربة الصادقة هي التي آه، يمتزج فيها الفكر بالوجدان ها آه، ويرى الش- ونرى الشاعر هنا يتحدث عن آه، آه، فخره بوطنه ماشي آه، وعاطفته في الأبيات آه، الحب والإخلاص للوطن إح- احنا قلنا التضحية من اجل الوطن ماشي الفكرة التضحية يعني من ماشي أجل ها.
الوطن.
كويس ها آه،
وقد مزج بينهما وقد مزج بينهما في براعة حيث عبر عن آه، هقول إن هو قال آه،
الابيات قدامك اهي طلع على استاذ طارق نعم الابيات شايفاها لا اهي قدامك اهي
اه هنقول ان هو آه آه، يعني امر وطنه باخذ العهد ماشي آه
يعني هنقول شرح موجز مش مشكله ص- يعني الامر وجعل روحه فداء للوطن بارك الله فيك طيب مدى توفيقه في اختيار الالفاظ هنقول اتى بايه
ممكن اقول عشت دليلا على الفداء
ماشي اتى بالفاظ الاول هتقولي اتى بالفاظ تعبر عن عن فكري وعن وجداني ايوه تمام وتجيب بقى روحي فداء تمام لا عشت الا ان اراك محررا وهكذا تجيب الالفاظ اللي تبين حب الوطن والتعلق بيه جزاك الله خيرا اسراء جزاك معانا الله.
احمد من عريش السلام عليكم ابو حميد السلام عليكم صديق الحمد لله.
البرنامج
وعليكم السلام اتفضل يا ابو حميد دلوقتي عندنا هسالك السؤال الثاني هل تحققت الوحده العضويه في الابيات
نعم تحققت الوحدة العضوية وقد نرى أنها م- آه، متمثلة في
ها آه، متمثلة في وحدة ال- في وحدة الموضوع وهو آه، وهو ال- وهو حب الوطن وال- والتضحية من أجله انت ليه ليه ليه ده يا جماعه الوح ال- الموضوع الفكره حب الوطن عاطفه ده انا علقت عليها في الاول ماشي ها اتفضل آه، وهو التضحية من أجل الوطن وت- جميل.
ولقد تحققت وحدة الجو النفسي ها.
آه، وهي عاطفة الشاعر أنا وهي آه، حب ال- حب الوطن آه، و- و- وقد آه، و... آه، و... وترابط الأفكار والألفاظ ترتيب وترابط الافكار صح كده ربنا يحفظك سيدي جزاك الله خيرا بارك الله فيك طيب كده بفضل الله يا جماعه عايزين السؤال الثاني بقى يا احمد احمد معانا طيب هنقول خلي السؤال الثاني كده خليها معاهم يا استاذ طارق كده معلش يبقوا شايفين الاسئله آه، استخرج من البيت الأول صورة جميلة ووضحها مبينا مدى ملائمتها لعاطفة الشاعر طلع لنا من البيت الأولاني صورة جميلة تمام طلع لنا من البيت الأول صورة جميلة وطني خذ العهد الأكيد بأنني روحي وما ملكت يداي فداء تمام عايزين صورة جميلة طبعا صورة يعني ايه انا عايز بس اراجع على البلاغة القديمة أنا بقول الصور البلاغية تعني إما صور جزئية أو صور كلية الصورة الجزئية طبعا دي المقصودة هنا بتندرج أو يندرج تحتها التشبيه الاستعارة الكناية المجاز تشبيه استعارة كناية مجاز طبعا التشبيه بأنواعه المختلفة والاستعارة المكنية والتصريحية وده اللي انت تعرفه عليك في منهجك تمام السلام عليكم يا إسراء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي هتبقى روحي وما ملكت آه، يداي فداؤه ها هتبقى كناية عن شدة حب الشاعر لوطنه والإخلاص جميل له طيب أو- أو- دلوقتي طب والأولانية انت عديتي الأولى ليه وطني خذ العهد الأكيد مش هنا ده نداء اه يبقى آه، اللهم صل هو على- الوطن بيتنادى عليه نعم هو الوطن ينادى عليه لا هيبقى استعارة مكنية صح كده شبه الوطن شبه الوطن بإنسان ينادى عليه وفيها تشخيص و... وإنسان شبه يأخذ الوطن.
العهد نعم وإنسان يأخذ العهد آه نعم وإنسان يأخذ العهد و... واستعارة مكنية أخرى بأنه شبه العهد بشيء مادي يؤخذ ودي تكسيب أيوة كده ما شاء الله عليك جزاك الله خيرا جزانا خيرا.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله تمام معانا محمد من البحيرة السلام عليكم انقطع الاتصال بارك الله فيك تمام كده بفضل الله أسئلة البلاغة ومعانا إن شاء الله برضو حلقات جاية بإذن الله هندخل البلاغة معانا برضو ونحل امتحانات سابقة ونتدرب من خلال على البلاغة والنحو وغيرها إن شاء الله أنا مش ناسي سقط القناع أنا مش ناسي برضو نفس حكاية النصور واللي طالبينه مننا بس أنا بحاول ألبي كل زي ما قلت لحضراتكم كده أسبقية الحجز معانا طيب ربنا يحفظك يا رب معانا امتحانات النحوية معانا امتحانات النحوية السنوات السابقة تمام نشوف معانا كده اول امتحان معانا نحو ان شاء الله بيقول بقى معانا ايه اه وليد بقى بيجهز اهو ما شاء الله عليه يقول لي ايوه اللي انا بفهم فيه ها بيقول ايه الصحبة السعيدة فن والمعاشرة الحلوة موهبة واقتدار ليس لكل واحد حظ انا مش عايز اقرا عشان ما بينش الاعراب لان انا هقرا قراءة صحيحة فانا هقول عايزين اعراب كلمة حظ اعراب كلمة حظ تمام كده يلا شوف حضرتك شوف هي ايه ليس لكل واحد حظ منهما ها ليس لكل واحد حظ منهما طبعا انا عندي الجملة هنا جملة اسمية بدأت بليس بدأت بليس يبقى دي ناسخة من الأفعال الناسخة التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر طيب خلاص هتنصب مين طب فين الخبر الايه خبر ليس اه بدأت الجملة الاسمية السلام عليكم معانا اتصال وعليكم السلام اتفضلي يا آية ايوه يا استاذ اتفضلي.
اعرف حظ ايه اعرف حظ اعربي حظ ما شاء الله إيه اسم ليس اسم ليس ممتازة ما شاء الله عليكي اسم ليس ماله إيه م- مرفوع بالضم اسم ليس مرفوع وعلامة رفع الضمة طب هتخشي في سباق مع إسراء خليكي معانا يا آية ماشي طيب يلا يا إسراء يحقق آه، هيبقى فعل مضارع منصوب آه، بأن آه، وعلامة نصب الفتح جميل والفطر يلا يا آية
ما- إيه معطوف مرفوع بالضم معطوف معطوف على مين اتصال آية انقطع لا موجوده يا استاذ طيب اتفضلي يا آية ها الفطر معطوف على مين يا آية على النقيه الطبيعي النقي يبقى هي منحة الطبائع النقية ها
ما هي معطوف مرفوع بالضم طب ركزي شوية القطعة قدامك اهي هي منحة مبتدأ وخبر اه الطبائع مضاف إليه اه النقية نعت للطبائع اه يبقى ب- معطوف مجروب أيوة معطوف مجرور وعلامة جريه الكسرة جزاك الله خيرا أيوة كده جزانا ايه يبقى أنا بشوف الأول بص أنا بعرف من أول الحتة بص حضرتك آه، آه، عودوا نفسكم كده يا جماعة لما ألاقي توابع ورا بعضها أعرف أول حاجة قبل التابع تمام جزاك الله خيرا آية جزانا ايه ربنا يحفظك يا ستي تابعينا ما شاء الله السلام عليكم.
طيب عليكم السلام انا معايا دلوقتي يا جماعه تاني هقول كده الحته اللي انا قلتها دي انا معايا تابع ممكن تحصل لي بص المثال ده مثلا رايت هذا الولد المحترم والمهذب تمام لما اجي ابص كده يا اخ وليد ابص على على الجمله كده وعايز اعراب كلمه ايه عايز اعراب كلمه المهذب حط لي تحتها خط اما اجي اعرب المهذب هلاقيها معطوفه السلام عليكم معانا اتصال بس يستنى معانا شويه محمد من البحيره طيب اكمل وهو معانا على على التليفون برضو هنقول ايه المهذب مطلوب اعرابها اعرب المهذب هلاقيها معطوفه في حرف عطف اللي هو الواو يبقى هعرب المحترم طب اجي اعرب المحترم الاقيها نعت للولد يبقى اعرب الولد هاجي اعرب الولد الاقيها بدل من هذا يبقى اعرب هذا ياه شفت لاحظت انا عملت ايه ده انا جبت اول حاجه خالص اللي هي كلمه هذا الاسم الاشاره عشان اعرب البدل بتاعها عشان اعرب النعت اللي بعدها عشان اعرب المعطوف واجيبها في الاخر خالص فما الاقي مثلا هذا مفعول به يبقى منصوب منصوب منصوب والاقي المعطوف منصوب عرفت حضرتك كده يبقى لما يجي لي توابع عديده مترتبه على بعضها اجيب اول حاجه خالص بارك الله فيكم معانا محمد من البحيره اتفضل وهش... وهشام من حلوان ما شاء الله السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا مستر الله يكرمك يا هشام ربنا يحفظك مستر عايزين برضو عاده والله يا مستر يعني انا ما بصحاش انا دلوقتي خالص طيب حاضر وال- والله يا حبيبي انا حاضر نقول لهم حاضر ان شاء الله أ- انت هتشارك معانا ولا مع الكنترول
لا مع حضرتك طيب ماشي ان شاء الله القطعه قدامك اهي تظهر دلوقتي احنا المصدر عايزين بتاع مصدرا الخماسي؟
لفعل الخماسي
اقتدار اقتدار اقتدار ما شاء الله صح كده الاثنين قالوا بس هشام سبق على فكره طيب ضمير في محل نصب الا في انه ما شاء الله سبق هو محمد البحيره اسم موصول ها
من ها من صح كده اعربه ايه يا هشام آه، فاعل آه، اسم موصوف فاعل مفعول عن صفحه الضمه لا غلطان يا محمد صح هشام اسم موصول مبني في محل رفع فاعل ما شاء الله طيب اخر استخراج خبرا لناسخ وبين نوعه آه، لكل واحد ما شاء خبر، آه، الله شبه جمله ما شاء الله عليك جزاك الله خيرا هشام ما شاء الله تفوقت يمكن.
حلوان هنا ما شاء يمكن.
الله ربنا يحفظك يا رب جزاكم الله خيرا اقول الم- يوم.
البصائر يا مستر طب تقول البصائر تقول المجرور- البصائر يا هشام ماشي مجروره بالفتحه ها؟
كم من كم من بصائر جميله ما شاء الله كم من بصائر جميل ما شاء الله لا قوه الا بالله طيب عشان برضو محمد ما يزعلش مننا لا يمكن ان تتحقق السعاده بقراءه كتاب اجعل المصدر المؤول صريحا واعربه يلا يا محمد لا يمكن تحقيق السعاده بقراءه كتاب غلط لا يمكن تحقق يا السعاده سلام عليك يا هشام ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله صح عيب عليك.
جدا ليه بقى يا محمد غلط لان محمد قرا الفعل غلط تتحقق اللي هو ماضيها تحقق فده خماسي يبقى المصدر بتاعه تحقق انما تحقيق ده رباعي للفعل حقق تمام كده بارك الله فيكم جزاكم الله خير ما شاء الله طيب اخر حاجه مين اللي يقولها اكشف عن كلمه الحقه
حقق ها حقق حقق طيب صح كده افصل القاف تمام طب هقول لحضرتك حاجه
نعم.
لما باجي اكشف في المعجم انا هكشف عن كلمه حقه اكشف لي كده يا محمد بحيره هاي في المعجم الوجيز والوسيط وهشام في المقاموس المحيط
باب الحاء ها فصل القاف مع القاف ماشي هشام قاموس محيط باب ال- آه، فصل آه، القاف.
آه، الراء
باب الايه الراء الراء حقق فيها ليه حضرتك بتقولي بحيره لا بقول محمد البحيره اسف انا افتكرت تكشف عن لا البحيره لا لا اكشف لا ربنا يحفظك انا عايز عايز إيه، حققه اكشف القاموس المحيط يبقى باب القاف ها؟
بعد كده ال- آه، فصل ال- ال- الحاء بعد كده القاف ما شاء الله لا قوه الا بالله جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ما شاء الله الكشف المعجم معلش نراجع عليه كده للناس يا جماعه انا محتاج اصفي الكلمه انا عايز اوصل مع في الكلمه لثلاث او اربع حروف اللي هي اغلب كلمات اللغه يا اما ثلاثيه يا اما رباعيه والرباعيه اصلا قليل في اللغه يعني احنا لو قسنا الثلاثي هتجدوا ان اغلب مصادر اللغه ثلاثيه تمام آه لما ترجع للاصول اللي هو الفعل المجرد والمزيد فانا بجرد الكلمه وبرجعها لاصلها تمام برجع الكلمه لاصلها اللي هم ايه زي ما قلت لحضرتك اللي هم ثلاث حروف او اربع حروف دول اللي بكشف عنهم في المعجم وبعد كده بعرف معاني الكلمات طبعا دي طريقة أنا عشان أصفي الكلمة أوصل إزاي أوصل إزاي في الكلمة دي مثلا أنا بقول لحضرتك كده آه، آه، آه، هتجيب أي جمع تجيب مفرده أي جمع تجيب المفرد بتاعه أي مشتق أي مصدر تمام أي حاجة كده أو مضارع أو أمر تجيب الماضي بتاعه ماشي زي مثلا إيه مستقيم هجيب الماضي استقامة لازم تجيب الماضي ماشي أي تضعيف ثلاثي تفكه زي شد فك التضعيف شدد تمام اي الف في النص او في الاخر لازم ترجعها لاصلها يا واو يا ياء لان مفيش عله في الاصل انها الف الالف دي اما انها اصلها واو او ياء لو في حرف محذوف رجعه تاني زي مثلا الفعل ايه الامر من وعى عي عين بس عين مكسوره فهقول ايه يبقى اجيب الماضي بتاعه وعى ورجعت المحذوف تمام انا جمعتها كلها بشكل ظريف جدا اللي هي تصفيتي دي قلت ايه جيب المفرد هات الماضي فك التضعيف رد المحذوف زياده احذفه والالف رده هتحذف حروف الزياده كمان ها تاني كده ولا جيب المفرد هات الماضي فك التضعيف رد المحذوف زياده احذفه والالف رده انشوده دي للكشف في المعجم كلها تجيب بيها بفضل الله اي حاجه تاني جيب المفرد هات الماضي فك التضعيف رد المحذوف زياده احذف والالف رده كده جمعت كل الك... ايه قواعد الكشف المعجم وبعد كده زي ما زميلنا قالوا كده واتصلوا بينا اذا كان قاموس محيط بيجي لك هتقول باب الاخير فصل اول اذا كان معجم وسيط او وجيز تاخد تاخد الترتيب العادي بتاعنا تمام كده طيب معانا اتصال السلام عليكم ابو حميد ما شاء الله طب ياخد بقى الفقره وعليكم الجديده بقى يا السلام.
استاذ طارق اتفضل يا احمد اعرب او اعرب ها القوه
آه، ان هذه القوه بدل منصوب وعلامه نصبه الفتحه تمام الكلمه اللي بعدها يا احمد نفسها توكيد معنوي منصوب ها
نفسها توكيد معنوي منصوب وعلامه نصبه الفتحه والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه جزاك الله خيرا ما شاء الله طب الفعل اللي بعدها انا مش عايز اقراه أم- آه، وهي مانعك الانسان من ان يهوي
اه ما شاء الله عليك صح كده آه، آه، فعل مضارع فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه آه، الف- الفتح الفتحه المقدره
طيب هو انا مش عايز اقراه عشان كده الفتحه الظاهره يا ابو حميد اه ماشي الفتحه الظاهره الظاهرة ليه بقى اصل انا انا انا سبتك تقراه ليه لان ممكن طالب من طلابنا يقراه يهوى فكان هيقراه غلط يهوى غلط لان ده يبقى فتحه مقدره ولان يهوى بمعنى يحب او يميل عاطفيا انما ده يهوي يسقط عرفت منين من المعنى يهوي في مزالق يعني يقع فيها تمام طب المعتل الاخر بلاقي يا احمد احمد معانا
ايه المعتل الاخر بالياء ينصب بالفتحه آه، مين المعتل الاخر بالياء ها
آه، يرى فتحه الظاهره آه، بالمقدره لا الظاهره الظاهره بقى من ان يهوي ظهرت اهي بفوت فيها كده.
فتحه ظاهره جزاك الله خيرا يا ابو حميد معانا اسراء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته العلاقات يا اسراء آه، هتبقى اسم عنا منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه آه، جمع معنا السالب ما شاء الله عليكي ما شاء الله صلبه يا اسراء
آه، نعت مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة الكسره ولا الفتحه يا اسراء انا بوقعك خلي بالك لا كسر الكسره ما شاء الله عليكي صح الكسره لسبب اصل اللي قبل منه ممنوع من الصرف انا مالي وماله كلمه صلبه مش ممنوعه بارك الله فيكي طب معانا اماني السلام عليكم اماني ممكن ندخل في مسابقة يعني ايوه السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا اماني اهلا ازيك يا استاذ ربنا يكرمك اسم فاعل عامل واعرب الاسم بعده اللي جيبها منكم يلا انت اسم واسراء فاعل عامل اه مانعه مانعه ما شاء الله طيب هو دلوقتي هو نكره صح ايوه نكره ايه شروط عمل النكره عايزين نراجع آه، هو زمان.
دلوقتي خبر خبر خبر وايه المبتدا هي مبتدأ أو نفي أو استفهام أو موصوف الو ايوه ودل على ايه يا اماني آه مانعه دل على عمل يعني على الحال والاستقبال او الاستقبال
آه، مش ع... يعني هي مانعه يعني جمله حال يعني ولا ايه لا مش احنا قلنا شرطين ان الشرطين بتوع ال- ال- العمل اسم الفاعل واسم مفعول صيغه المبالغه واحد ان يكون يسبق بنفي او استفهام او مبتدا او موصوف وان يعتمد على الحال او يقوم على الحال والاستقبال في معناه اه تمام.
أيوة.
طب يدل على الإنسان.
الحال والاستقبال مش يلا يا اماني الانسان تتعرب ايه ال... الانسان آه، تبقى آم، آم، مفعول به من ما عمل شاء اسم الله ما شاء الفاعل الله صح كده منصوب على مثنص بالفتح ما شاء الله لا قوه الا بالله طب معانا كمان اسراء أيوه سلام عليكم انا عايز اخلي كلمه الانسان مضاف اليها اسراء مين فيكم الاسرع بقى اماني ولا اسراء ما شاء الله حضرتك ممكن تعيد السؤال تاني هيبان اهو السؤال هيبان الفقره اهو يا استاذ طارق ها هقول انا عايز في الجمله دي عايز كلمه الانسان تبقى مضاف اليه
آم، هنخلي اسم الفاعل مش عام طب منع ماشي الإنسان عاي- هعمل ايه وهي مانعه الانسان هنشيل الألف
لا ها هنجيبها ازاي
تقريبا هي هتبقى وهي منع الإنسان من أن يهوي لا لا معانا اماني ايوه مع حضرتك بفكر ها طب ما نحط لفظه امس مثلا لو انا حطيت لفظة امس مش هنا المعنى دخل فيه معنى الماضي اه خلاص يبقى يضاف اسم الفاعل لمعموله يبقى هقول وهي مانعة الإنسان واشيل التنوين طبعا لكن لو هي عاملة هتقول وهي مانعة الإنسان ايوه ايوه تمام ربنا يكرمكم يا رب ما شاء الله لا قوه الا بالله جزاكم الله خيرا بارك الله فيكما ها هنقول ممنوعه من الصرف وبين علامه اعرابه استخرج ممنوعا من الصرف طبعا ممنوع من الصرف يا جماعه زي ما خدنا الحلقه وكنا شرحناها برضو الاولى ثانوي قلنا اما يكون علم واما يكون صفه واما يكون صيغه منتهى الجموع الف التانيث المكسوره والف التانيث الممدوده تمام ايه اللي موجود يا ترى معانا في الفقره بتاعتنا من الممنوعات من الصرف وطبعا اشهر الممنوعات من الصرف اللي بتيجي اللي بتيجي معانا اكيد صيغه منتهى الجموع معانا اميره السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا اميره
آم، هتبقى قواعد قواعد ما شاء الله اعربيه
آه، اسم مجرور وعلامة جر والفتحة الظاهرة على آخره لأنه اسم ممنوع من الصرف ما شاء الله طب في واحد تاني زي قواعد بالظبط حاضر ثواني
ها
اه مزالق مازالق ما شاء الله لا قوه الا بالله بس ربنا يحميك هي يا هتبقى أميرة.
مجرورة بالكسرة لأنها معرفة بالإضافة ما شاء الله لا قوه الا بالله جزاك الله خيرا اميره طيب معانا بقى محمد من البحيره هياخد الاستخراج اللي بعد منها ولا يا أستاذ طارق؟
لناسخ جملة تقع خبرا لناسخ
ماشي يا صاحبي معاك معاك حبيبي اتفضل ها جملة تقع خبرا لناسخ هو الدمياطي نام ولا ايه يا جماعة انتوا حسدتوه ولا ايه ربنا يحميه ويحفظه تستقر تستقر على قواعد اه تستقر على قواعد صح كده ماشي ها الجملة نوعها ايه جملة فعلية في محل رفع خبر إن ما شاء الله لا قوه الا بالله طب يا سيدي بقول لك معلش يا محمد ماشي وانت راجل شاطر ما شاء الله عليك انت شايف ان الاولى خالص اللي في اول سطر شايف ان اللي فوق خالص أن تملك إلا إنها ان هذه القوه يا راجل انت ماشي ان هذه القوه المنافس بتاعك هشام دخل اهو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله طيب انت شايف ان هذه القوه اللي في اول سطر اه تمام انتوا الاثنين شايفينها دلوقتي انا عايز بقى يا سيدي خبر ان دي عايز خبر ان دي
نفسه
القوة الحقيقية إن هذه القوة
ها
هي التي تمنع صح كده صح يا محمد البحيره ما شاء الله مش احنا قلنا يا جماعه في اول حلقات خالص اسال ماله تجيب الخبر ان هذه القوه مالها هي التي تمنح هو ده الوحيد اللي هيجاوب على السؤال ماله تمام يبقى هي التي تمنح خبر نوع إيه يا هشام
جملة اسمية جملة صح.
اسمية صح كده خبر جمله اسميه جملة اسمية خبر جملة اسمها ما شاء الله طب عايزين الجملة اللي في النص دي انا عايز واحد فيكم بقى هيقول لي في جملتين قدامك دلوقتي ما لهمش محل من الاعراب ها
اللي هي
جملتين جنب بعض ينكر قيمتها
ها ينكر قيمتها ينكر قيمتها يا بقول لك جملتين جنب بعض
اللي هي جملة اعتراضية برضه ما من بقى أحد يبقى تجيبها من اولها بقى وما ما من احد ينكر قيمتها اه من اولها يبقى جملة اعتراضية والجملة الثانية يا جملة صلة هشام الموصول ينكر قيمتها الجو... ايه جملة صلة الموصول ينكر التي قيمتها تمنح تمنح على العقاب التي تمنح صح يا هشام يبقى دي صلة الموصول لا يا محمد من البحيرة محمد يا أستاذ وما ما من احد من اسم ينكر موصول.
قيمتها دي جمله اعتراضيه كلها مش صله الموصول ماشي خلاص ماشي طيب يا سيدي عايزين دلوقتي ايه اسم مجرور بحرف جر زائد وما من أحد ينكر ما شاء الله من.
وما من احد ينكر طب محمد يعرب لنا اللي بعد الايه حرف الجر الزائد محمد يعرب اللي بعد حرف الجر الزائد فاعل ما شاء الله غلط اسم ما منصوب على علامة نصب الفتحة برضه غلط مرفوع اسم ما مرفوع على مبتدأ.
نصب الضم مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه الضمه نهين
ظاهرة يا راجل الله يسامحك إيه لا م- مبتدأ مرفوع محلا مجرور لفظ انا قلت قبل كده لما شرحت حروف الجر الزائده ان الاعراب ده مش دقيق الاعراب ده غير دقيق لسبب هل انت بينت لي علامه الاعراب هل انت بينت الموقع لا انا عايز اعراب سليم اقول ايه مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره منع ظهورها اشتغال المحل حرف حرف بحركه حرف الجر الزائد وهي الكسرة مثلا تمام يبقى انا كده اعرابي كامل جزاكم الله خيرا ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله ربنا يحفظكم لاهليكم يا رب طيب اللي بعدها السؤال اللي بعده توكيدا معنويا وبين علامة إعرابه توكيدا معنويا وبين علامة إعرابه لسه احنا قايلينها دلوقتي لسه قايلينها أعتقد دي سهلة دي وبسيطة قوي هقولها أنا طبعا إن هذه القوة نفسها نفسها تمام هي دي طبعا توكيد معنوي منصوب علامة نصبه الفتحة أحمد من العريش يجي لنا بقى ويجي لي السؤال اللي جاي السلام عليكم يا أبو حميد وعليكم السلام اتفضل بقى يا سيدي بيقول لي يملك لسانه عند الغضب لن يرمي نفسه في مزالق في مزالق الحمق اربط ما بين الجملتين بأداة شرط جازمة مع من- ضبط من يملك الفعلين لسانه عند الغضب فلن يرمي فلن يرمي نفسه في مزالق الحمق مش عارف انت ليه مصمم ان المعتل بالياء م- م- مقدرة فلن يرمي اظهر الفاتحة طيب فلن يرمي نفسه في مزالق الحمق طيب يا سيدي يبقى يملك لسا... يملك لسانه او من يملك لسانه عند الغضب اعرب لي الفعل يملك
آه، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون فعل مضارع مجزوم علامة جزم السكون طب ويرمي
آه، فعل مض- فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة صح كده صح بار- بارك الله فيك ربنا يحفظك ايوه كده اتعلمناها ممكن اهو أجاوب اللي بعديها يا أستاذ؟
نعم ممكن تجاوب اللي بعديه طب جاوب الاخير خالص جاوب الاخير خالص سمة
وسمة وسمة صح كده وسمة صح ما شاء الله لان في ناس بتقولها سمة وخطأ أستاذ هو طب الدرس سيب.
بتاعت إمتى يا أستاذ؟
سمة وزيها صفة وصلة وسعة وهبة كل دول ومقة خدتها السنة اللي فاتت في النص إلا أنه مقة كل دول قبل منها واو تمام معانا هشام اتفضل يا هشام أكرم أقول أج- أجعل اجعل إكرام.
كلمة إكرام مفعولا مطلقا مرة ومفعولا لأجله مرة مثلا نقول مفعول مطلقا أكرمتك إكراما أكرمتك إكراما ماشي ومفعول لأجله آه، صليت إكراما للدين صليت إكراما للدين ماشي يعني هي هي لنفسك عموما طيب بارك الله فيك ما شاء الله عليك جزاك الله خيرا ربنا يحفظك يا رب طيب الفقرة الثالثة ما شاء الله يا جماعة والله التجاوب جميل جدا جدا والمنافسة دي على الهوا طبعا طيبة قوي والناس تسألنا عن المسابقة وحضراتكم لسه واحد امبارح من من من اخواننا في الصعيد بيقول لي يا استاذ هو فين المسابقة انتوا آه، آه، اجلتوها ولا ايه فربنا ييسر الحال ان شاء الله وبرضه نشوف واخواننا واستاذ باسم بيقول لي والله طلابنا اللي هم محافظتين 6 اكتوبر آه، والمحافظه الاخرى مش مش فاكر ايه والله كانت فاتصلوا بيه برضه اعتقد هشام كان واحد منهم يعني تمام فمحافظه حلوان ايوه يا وليد صح ما شاء الله عليك فكانوا دول محافظتين ان شاء الله ربنا يقدر الخير بس طبعا احنا بن بن هنشوف بس حسب المواعيد الجديده فاحنا باذن الله والله احنا حريصين على المسابقات دي لان فيها تميز وتفوق بفضل الله وفيها منافسه جيده بس انا اللي يهمني ان اللي قاعد قدامنا اللي بيتصل ربنا يحميه ويحفظه ويبارك فيه لاهله واللي ما بيتصلش برضه انت قاعد سواء بيتصل او ما بيتصلش قلمك وورقتك معاك بنقول قاعده جديده بنقول حاجه جديده مفيده بفضل الله عز وجل ليك حضرتك بتكتبها معانا ان شاء الله رب العالمين تمام ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيكم احنا معانا قطع ثانيه وفقرات ثانيه هنتناولها مع بعضينا ده امتحان سنه 97 بيقول لي استطاع علماء العرب والمسلمين في مراحل زمنيه متتابعه ان يضيفوا الى الطب الكثير باكتشافهم الى اخر مع السلام عليكم يا دينا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا دينا هنعرب متتابعة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن توطي التلفزيون يا دينا
الو ايوه انا سامعك بس وطي التلفزيون من فضلك
متتابعة ايوه نعت مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة ما شاء الله عليكي ما شاء الله طيب احد
أحد هتبقى فاعل مرفوع علامة رفع الضم فاعل مؤخر فاعل مرفوع على مترفع الضم ما شاء الله لا قوه الا بالله منين يا دينا ما شاء الله انقطع الاتصال ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله ممتاز والله متتابعه واحد متتابعه صح نعت مجرورها مجرى كسره واحد فاعل مرفوع على رفعه الضمه الظاهره صح وقد اهتم هؤلاء العلماء ودي من ثوابت القواعد انت لقيت معرف بآل اهو واتى بعد اسم الاشاره فاكيد الناس عارفه انه بيتعرب بدل واكيد هياخد نفس اعراب المبدل منه اللي هو كلمه هؤلاء هؤلاء هتعرف فاعل طبعا اسم اشاره مبني في محل رفع فاعل فيبقى العلماء بدل مرفوع علامه رفع الضمه تمام طيب السلام عليكم احمد احمد العريس وعليكم السلام طيب اقول لك يا ابو حميد بقول لك يا احمد هي ال- الاعرابه الاخيره دي اتلغت من منهج مفعول به للامان تاني منصوب علامة نصبه الفتحة
طيب ايه اللي نصبه ايه اللي نصبه منحة فعل آه، آه، فعل آه، ينصب مفعولين جزاك الله خيرا بس انا لسه انت انت قطعت كلامي انا قلت ان الاعرابه دي او ال- ال- العمل بتاع بتاع المصدر ده اتلغى من المنهج لانك انت قراتها تسرعت في القراءه هترجع الفقره كده يا استاذ طارق هيجيبها لك على الشاشه كده وتشوفها هيقول ايه كعلاج الفقراء مجانا ومنحهم المال منح ده مصدر مش فعل هو انت معاك حق ان مفعول به صح مفعول به تاني برضه صح لأنه أصلا منح الف- المصدر ده أضيف إلى مفعوله لكن دي قاعدة اتشالت طبعا بس أنا سايبها عشان أفهمك لأن في طالبة أختنا هبة أعتقد من الجيزة اتصلت بيا قالت لي يا أستاذ ممكن حضرتك تشرح لنا إعمال المصادر قلت لها ده اتشال من 3 أربع سنين إعمال المصادر اتشال من عندكم فدي تعتبر أنا جايبها كده وحاططها عشان أقول لك وأكد إن ده الدرس ده اتشال لكن طبعا دي جت في امتحان 97 اهي اللي هو اعمال المصدر جزاك الله خير يا ابو حميد احنا معانا اسراء برضو السلام عليكم عليكم السلام عايزين اسم فاعل لفعل ثلاثي الجانب
اسم فاعل لفعل ثلاثي الجانب تمام ما شاء الله طيب وعايزين اوزني كده
نعم اوزنيه اظن الفاعل الفاعل تمام طب مصدرا لفعل خماسي
اكتشاف اكتساب والفعل بتاعه اكتشف اكتسب ما شاء الله طب سيبي بقى اللي جايه دي لحد تاني يا اسراء جزاك الله خيرا جزاها وإياك.
عشان دي فيها حته حلوه قوي عايزين مصدرا مؤولا وبين موقعه من ال- موقعه من الاعراب السلام عليكم اخونا محمد الشرقيه استاذ احمد السلام عليكم اكسترا اتفضل حبيبي انقطع الاتصال للاسف بارك الله فيكم ربنا يحفظك تابعنا ها هقول يا جماعه عايزين مصدرا مؤولا عايزين مصدرا مؤولا استطاع علماء انا مش عايز احلها لان جميله قوي السلام عليكم ايه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميله الحته دي يا ايه عايزين مصدرا مؤولا
أن يضيفوا ان يضيفوا ما شاء الله طب حوليه لصريح كده إضافة طب اعربيه بقى مفعول به
مفعول بيه ما شاء الله عليك هي دي ممتازة صح كده ما شاء الله عليك ربنا يحفظك جبت كام سنة اللي فاتت 93 ما شاء الله ربنا يكرمك يا رب ان شاء الله و99 ان شاء الله الله يخليك يا رب.
ربنا ييسر لك الحال ما شاء الله ممتازة جدا والله صح استطاع علماء هي كده المفعول به كان بص في اخر السطر خالص استطاع علماء العرب والمسلمين في مراحل زمنية متابعة اضافة استطاعوا ايه اضافة يبقى مفعول به ما شاء الله عليك يا آية طيب اهتم المسلمون بالعلم آية معلش تحطها لنا في اسلوب تعجب ما أجمل اهتمام المسلمون بالعلم تمام الم...
المسلمين المسلمين ايوه كده ما شاء الله عليكي صح طب معانا هشام بقى هيقولها لنا بطريقه تانية قول يا هشام آه، أجمل باهتمام المسلمون بالعلم أو جميل.
أجمل بأن يهتم المسلمون ايوه بالعلم كده بالمصدر المؤول يبقى بان يهتم او باهتمام صح كده ما شاء الله طيب ايه ايه معانا أيوة يا أستاذ طب قولي لنا اجمل باهتمام يعني باهتمام آه، فعل آه، مرفوع بالضمة المقدرة ها منع ظهورها اشتغال محل بحركة حرف الجر الزائد طب هنا بقى هشام يقول لي ان يهتم اعرب ان يهتم ما اجمل ان
أن حرف ناسخ آه، آه، أن آه، لا اول أنا مصدر بس- مؤول على طول
اهتمام لا ان يهتم ما اجمل ان يهتم اعرب المصدر المؤول هنا
مم، مفعول به المصدر المؤول في محل ايه نصب نص مفعول به صح كده ما شاء الله لا قوه الا بالله جزاكم الله خيرا والله ربنا يحفظكم طيب معانا الاثنين برضو أيوة طيب عايزين بقى ايه تبدا دلوقتي تجيب لي كلمه مراحل مجروره بالفتحه بالفتحة اه وهشام هيجيبها بالكسره بس غير لي كلمه كم اللي قلتها المره اللي فاتت
ما هي تبقى ما هيش مضافة يعني ولا معرفة بالألف ولا ايوه طب ماشي مش عارفه نجيب جمله طب هشام هيجيب جمله بصوا يا جماعه اشهر حرف جر يمشي مع ال ال ال صيغه منتهى مررت الجموع بمراحل كثيرة ايه مررت بمراحل ايوه كده كنت لسه هقول دي اشهر حرف جر الباء مررت بمراحل كثيره مررت بالمراحل الكثيره آه.
تمام في حياتي وكذا تمام ما شاء الله لا قوه الا بالله طيب مين اسرع بقى المره دي اكشف المعجم عن كلمه فائقه فوق
هشام كان اول صح ما شاء الله طيب معلش قاموس محيط قاموس محيط في فوقه
فوق
باب يا جماعه القاف والف والواو صح باب القاف فصل الفاء تمام طيب اكشف المعجم عن كلمه التسمتم الايه التسمتم
بسمة غلط
التزمتم التسمتم وسمة وسمة صح وسمة هي على فكرة في نفس صيغة سمة بس أنا حطيتها في صيغة افتعل اتسم افتعل اتسمتم يبقى وسمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله جزاكم الله خيرا تبارك الله والله ربنا يحفظكم يا رب يبارك فيكم طيب يبقى كده الكشف معجم طب معلش برضو في حد ودي أنا طلبتها قبل كده وشرحتها قلنا اكشف في المعجم عن اضطر اضطر اكشف في المعجم فينك يا دمياطي الناس يتساءلون عنك ما شاء الله وصفية كمان ما شاء الله طبعا ما نقدرش ننساها السلام عليكم يا نهلة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تكشف لنا في المعجم عن كلمة اضطر أنا مش سامع حضرتك مش سامعاني؟
لا تكشفي في المعجم عن كلمة اضطر أنا سامعك عموما اضطر اه ضرب آه، ضرر ضرر ما شاء الله طب هي على وزن ايه؟
اضطر استعلى افتعل ما شاء الله لا قوه الا بالله صح كده طب وايه اللي حصل من تغيير
إيه اللي حصل من تغيير في ايه؟
إيه في الضره دي ليه بقت التهطه
اضطر لان اللي فعل الحرف الاساسي ضاد آه، ش- آه، شددناه اي آه، مفخم اضطر أي ما شاء آه، الله لا بس، قوه الا بالله والرهبة ربنا يحفظك يا رب طيب بعدين حضرتك شوفي انا ممكن اسال حضرتك سؤال اتفضلي إيه حضرتك انا مدرسي بيدينا في اسئله القراءه والنصوص آه، وقصه اللي هم ليهم اصلا آه، مصدر آه، اسئله خارجيه آه، ما بشوفها في امتحانات آه، امتحانات امتحانات الاعوام اللي فاتت يعني ما بلاقيهاش بلاقيها ابسط من كده بكتير واحنا دلوقتي ما عادش عندنا وقت ان احنا نحفظ الجديد
طيب جزاك الله خير اجاب حضرتك اجاب حضرتك حاضر ربنا يحفظك يا رب جزاك الله خيرا طيب يا جماعه طبعا يا جماعه احنا مرتبطين احنا امتحانات السنوات السابقه لما بنعرضها لحضرتك بنبين لك نموذج الامتحان ايه مع تغير اساتذتنا مستشاري اللغه العربيه هم بيتغيروا اه لكن لكن الامتحانات هي في شكل ثابت ونمط ثابت لوضع الامتحان نسبة الصعوبة مثلا ولتكن 20% لا تتجاوز كده تمام نسبة الأسئلة احنا طبعا احنا الطالب دلوقتي ودي نصيحتنا برضو للطلبة كلها حضرتك دلوقتي بتتشتت بيحصل عمليه للطلبه هلاقي مثلا آه، مش عارف آه، الجرائد كذا وكذا وكذا طبعا انا انا يعني آه، انتوا عارفين اللي بينزل في السوق كذا بينزل آه، امتحانات وكذا بينزل امتحانات وللمنافسه كل واحد مثلا ممكن يحط سؤال طبعا يا جماعه هي صيغه السؤال بتختلف لكن الاجابه بسيطه جدا وصيغه السؤال هي كالكعه احيانا مني انا كمدرس ممكن انا هتكلم عن نفسي انا بلاش غيري انا ممكن أ- أ- اكلكع السؤال شويه والاجابه بسيطه قوي بس ليه عشان الف بدماغ حضرتك وعشان المنافسه لكن طبعا زي ما بقول لحضرتك هي القصه سهله وبسيطه جدا الامتحان والله يا اخوانا انتوا حلوا امتحانات شوف الامتحانات كلها اللي فاتت شوف الامتحانات اصل انا لو جبت الامتحان في مستوى الطالب العبقري هنقول نسبه النجاح هتبقى كام بقى مش عارف مش عارف بيقول لي 1% وليد لا يعني هتبقى اكتر من كده صفر يعني واخد بالك آه، عبقري مين وبتاع مين آه، وطبعا انا مش بذم الطلبه لكن لا الواقع بتاعنا بيقول كده الواقع بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى قسم درجات الذكاء فهو الامتحان لازم يكون على المستويات دي كلها في طالب بتاع 50% بيحل وطالب بتاع 99% بيحل تمام بس طبعا ف- مع الفرق ما بين الاثنين والاثنين بيحلوا فلازم ده يتحط له سؤال وده يتحط له سؤال فالامتحان ما بقاش ما بقاش بالصعوبه الشديده زي ما احنا متخيلين زي ما قلت لحضراتكم الاجابه بتبقى بسيطه جدا وحضراتكم بتشوفوا ده يعني طب حضرتك مثلا لما بتيجي بتسال يا استاذ طب اجابه السؤال ده ايه بتلاقي الاجابه بسيطه قوي قوي ايه ده طب ما انا عارف الاجابه بس هي القضيه في ايه ان انا الف السؤال لان انا كمدرس املك ادوات اللغه انا معايا معايا اللغه العربيه يعني اعرف احط سؤال لحضرتك على اللي انت عارفه بس يعجزك مثلا من احد الأس- احد الاسئله اللي جت في دليل التقويم القديم وانا للامانه سالت فيه الدمياطي وما عرفوش لان هو بيتصل عليا ربنا يحفظه ها بيقول ايه ما طرق تاثير البارودي في الذوق العربي تمام سؤال عام جدا والاجابه بتاعته بسيطه بسيطه قوي هو عايز يقول البارودي سؤال لو انا قلته لك مباشر كيف اثر البارودي في تلاميذه قول لي هذا ده سهلة ده مشافهة مراسلة قراءة ما كتب عنه بص أنا قلت إيه أو جبت ليه التقويم القديم إزاي ما طرق تأثير البارودي في الذوق العربي كلمة الذوق العربي يعني يا ترى يقصد على العموم ان هو التجديد اللي جدده ولا عمل ايه فانت بتتوه من الحاجات دي والحاجات زي ما قلت لحضرتك بفضل الله بتبقى يمكن يمكن هي اللفة دي قوي خاصة في الأدب لكن أنا عمري ما سمعت ان اللفة دي تبقى في القراءة والقصة بصراحة يعني يعني احنا الأدب ممكن ايه وخاصة الأدب بالذات بقول لطلا- لطلابنا انتبهوا لدي لان بتحصل كتير في احياء من من الاحيان في الامتحانات انه يجيب لك سؤال الادب اجيب لك مقدمه للسؤال في حته والسؤال في حته تانية تمام هقول لك مثلا اثبت البارودي ان الضعف الذي طرا على لغه الشعر في العصر العثماني هو ضعف في لغه الشعراء وليس في اللغه العربيه وضح دور البارودي في النهوض بالاسلوب فطبعا الطالب يجي يقول ايه لأن البارودي عاد إلى العصور القديمة وبدأ ي- يحكي في الجزء الأولاني السؤال ده مقدمة الجزء الأولاني ده مقدمة فين السؤال دور البارودي من ناحية الأسلوب هتقول أسلوبه عمل إيه في الأسلوب يبقى أنا سؤال أدب بس اللي أحيانا بيحصل كده يجيب لك مقدمة للسؤال ولسه السؤال ما جاش أنا بقرأ السؤال كمان بشوف هو عايز إيه بالظبط عايز دي يبقى ما اديلوش غير الحتة اللي هو عايزها تمام ودي طبعا محتاجة طالب بيفهم ويكون ذكي ويقدر يلف السؤال شوية أو يروح ي- ي- يجتهد مع السؤال شوية لكن غير كده ال- ال- النماذج الامتحانات في القراءة وفي القصة بتأتي بشكل مباشر ويمكن في أغلب الأحيان بيأتي سؤال إجابته في الفقرة اللي قدامك يعني مش هتوه مش هتلف كتير تمام فأنا بقول لبنت لبنتنا اللي اتصلت ربنا يحميها يا رب يحفظها ويحفظ طلاب المسلمين الأمر بفضل الله يسير جدا جدا جدا المادة يمكن أنا بقول الص- الفرع الوحيد اللي, اللي الطالب ممكن يتعثر فيه تمام ودي مستويات الطلبة بتختلف فيه فرع النحو ثم البلاغة فرع النحو ثم البلاغة بس يليهم الأدب لأن الطلبة مستصعبة حفظه مش الأدب لصعوبته لا هو بس الأدب حفظه كتير لكن غير كده الفروع الباقية فروع ما شاء الله الإجابة بتبقى أيسر مما تتخيله يوم ما يبقى في حاجة صعبة بيبقى في حاجة صعبة في إيه؟ في الاختيارات الاستخراجات يعني مثلا إيه اختار كلمة كذا ممكن يكونوا معنيين ثلاثة جنب بعض متشابهين اه ماشي محتاجة تفكير شوية تمام يبقى الكلام ده بفضل الله الامر يسير ما تتخضوش بفضل الله وما ت... وما وما, تش... وما تشتتش نفسك ونصيحتي لاولياء الامور يا جماعه يعني مش كل شويه انا بدخل بيوت الاقي مثلا مش عارف ايه ال... ال... ال- الكتاب المراجعه الفلانيه كذا وكتاب الاستاذ اللي بياخد معاه ومراجعه الجريده الفلانيه خاصه مع بتوع ثانيه ثانوي بالذات يمكن بيتعلموا في ثالثه لكن يزحم للواد وحل ده وحل ده وحل ده طب الولد هيلاقي هيجيب وقت منين انت حضرتك اعمل كده بلغة الرياضة العوامل المشتركة انت هتلاقي ان نسبة 80% او 9 90% من الاسئلة متشابهة لكن بتضيع وقت الطالب وخلاص لكن انا اركز انا ما بمنعش الحل الكتير انا عندي دليل تقويم ده رقم واحد بعد اسئلة كتاب مدرسة اسئلة كتاب مدرسة اللي ورا المناقشات دي رقم واحد اتنين دليل التقويم لو عرفت توصل له تمام ثلاثة بعد كده بقى اجيب مراجعة اتنين ماشي وانت لو حليت دول ان شاء الله مش هتحتاج حاجة تاني والاستاذ بتاعك بيديك اسئله وهكذا يبقى يبقى كل ده موجود معاك التشتيت غلط لكن طبعا آه، عايز عندك وقت وقدرت تحل حل ما شاء الله ما بمنعش عندك وقت ما شاء الله معاك جرايد مثلا جبت جريده كذا او جريده كذا التعليميه او كذا حل لو لو عندك وقت لكن هتضيع وقتي يبقى اكتفي بالايه بالاساسيات تمام معلش والله ربنا يحفظها طبعا يمكن ده آه، امر مهم جدا ومطلوب بالنسبه للطلاب ربنا يحفظكم ويبارك فيكم معانا اتصالات انا عارف انا راكن الناس اللي تتصل بينا يعني اكيد الكلام اللي بقوله ده مفيد للكل والله طيب الفقره الاخيره معانا الامتحان الاخير ده كان امتحان 2001 عايزين نعرب كلمة واجب هنعرب أحمد من العريش معلش يا أبو حميد والله السلام عليكم أحمد وولاء السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام اتفضلي يا ولاء اعربي كلمة واجب مستر معلش مش شايفه بس اول القطعه إن مفكري هذه الأمة عليهم واجب أهو إن مفكري هذه الأمة عليهم واجب اسم إنا
اسم إن مفكري
ايوه و- إنا مفكري هذه الام عليهم واجب أنا عايز أعرب واجب بقى مفكري اسم إن صح؟
اه واجب خبر إنا لا استني بس اسألي ماله إن مفكري الأمة أو لا لا, موك... مف- آه، آه، لا ثانيه إنا مالهم عليهم واجب مفكري- هو ان يحافظه هي اللي خبر إنا ثانية ثانية واحدة هقول إيه إن مفكري هذه الأمة مالهم عليهم واجب يبقى ده الخبر اه اه سوري يبقى خبر جملة اسمية أي هتقول لك واجب تتعربي بقى أيوة مفعول به اسم فعل الأمر
لا ده مش اسم فاعل مش اسم فعل يا آية لا واجب ده مبتدأ صح مبتدأ كده مؤخر.
مبتدأ مؤخر ما شاء الله عليك صح يبقى واجب مبتدأ مؤخر تمام طيب الكلمة اللي بعدها ضمانا
مفعول لأجل منصوب الفتح مفعول لأجل منصوب على نصب الفتحة ما شاء الله اللي بعده حياة أفضل أختنا الأولى نعت حياة أفضل ها نعت مجرور بالفتح هتبقى أفضل مبتدأ مؤخر لا في حياة أفضل اه
أي قالتها اهي نعت نكرة ونكرة نعت مجرور على مجر الفتحة صح يا ولاء ما شاء صح يا آية ما شاء الله ربنا يحفظكم طيب استخرج من الفقرة مصدرا مؤولا أن يحافظه أن يحافظه ما شاء الله طب اعربوا ايه يا ولاء هتبقى أن يحافظه خ- آم- آم- مصدر مؤول في محل رفع خبر أيوة كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله مصدر مؤول في محل رفع خبر جزاك الله خيرا طب آية اسم مفعول من فعل غير ثلاثي مقدس مقدس طب هاتي لنا فعله قدسة قدسة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليكي رائعة فعلا لأن احنا قلنا اضبط الفعل مبنيا للمجهول ما شاء الله اسم منصوبا بعلامة فرعية واذكرها ها ولاء معانا اه اه ثانية انت عارفة العلامات الفرعية الأول والأصلية اه العلامات الأصلية ضمة فتحة كسرة سكون غير كده فرعي أيوة أيوة
يلا يا آية
اسمه المعلومات منصوب المعلومات ما هو لا ده مجرور لا لا sorry sorry معلش معلش
ها دي تاني كلمة في الفقرة
مفكري أيوة مفكري أوه.
اسم هنا منصوب علامة نصب إيه؟
اسم إن الفتحة مقدرة منصوب بإيه؟ يا آية الله يسامحك يا نهار أبيض مش معقولة الشطارة دي تغلط الغلطة دي ده جمع مذكر إن مفكري اه بالياء منصوب علامة نصب الياء وحذفت النون أيوة أيوة صح آه، وحذفت النون طيب صح ولاء بقى ضمير في محل رفع
ضمير في محل رفع أنا مفكرة أي ضمير واقف لوحده تشوفيه إلا لو ما كانش توكيد هو صح اه هو تمام طيب جزاكم الله خير طب عايزين اول ضمير في محل نصب ضمير في محل نصب ضمير في محل رفع هو ضمير في محل رفع يتخللها اللي هي واو الجماعة في يتهمه في محل رفع اللي انت قلتيه صح ماشي ويتخللها صح ضمير في محل نصب جزاكم الله خيرا ما شاء الله لا قوه الا بالله جمله وقعت نعتا وبين موقعها من الاعراب جمله وقعت أن نعتا يحافظه
ان هو ان يحافظه اه عشان الجمل بعد نكرات صفات بعد معرفة أحوال ما شاء الله لا قوه الا بالله جزاكم الله خيرا ما شاء الله تمام طيب نشوف حد تاني بقى ربنا يحفظكم يا رب بارك فيكم عندنا اخر اسئله معانا يبيد طوفان المعلومات فاقدي الهويه دي كنا قبلنا جبناها قبل كده وكان الدمياط هو اللي جاوبها ابن الفعل للمجهول وغير ما يلزم ابن الفعل للمجهول وغير ما يلزم تمام طبعا انا بحذف الفاعل السلام عليكم آية تانية غير اللي فاتت اتفضلي السلام عليكم عليكم السلام ابن الفعل المجهول
اللي هي يبيد طوفان المعلومات ايوه آه هيبقى يباد ما شاء الله آه فاقد الهوية ما شاء الله عليك آه رائعة بطوفان المعلومات لا ما خلاص بقى ما انا هحذف طوفان المعلومات اصلا أيوة هحذف طوفان المعلومات على انه فاعل يباد فاقد فاقد الهوية ما شاء الله عليك طب فاقده هتتعلب ايه نائب فاعل هتبقى نائب فاعل ماله آه نائب فاعل مرفوع بالواو وعلامة رفعه الواو جميل ما شاء الله عليك جزاك الله خيرا حذفت النون آه رفع
للإضافة جزاك الله خيرا تمام هشام معانا بقى جزاك الله خيرا ترتقي أمتنا بتكنولوجيا التعليم هل تر... آه، ترتقين أمتنا بتكنولوجيا مع التعليم؟
أ- أ- أصفك إيه بصفة والله لا ترتقين أيوة كده واجب ما شفتش والله واجب يا مستر.
أيوة ما أنا بقول متسرع أه مش عايزين تسرع حاضر يا مستر.
والله لترتقين خلي بالك مش لترتقين والله ايه لترتقين لترتقين امتنا بتكنولوجيا التعليم جزاك الله خيرا هتسيب لنا السؤال الاخير ده لاخونا محمد من البحيره السامي سمو سمو ما شاء الله لا قوه الا بالله صح ما شاء الله اجابه صحيحه ده جدا انا عايزك ت- بتاع ال- تقول لي ابيات الشعر اقول ايه
بتاع ال- الادب قصائد الادب قصائد الادب اه ش- الانشودات اللي انت عاملها دي
طيب انا قلت قبل كده بتاعت الحياة والبعث اقول لك حته بتاعت شوقي
ماشي طيب هنكتب ورانا والطلبه اللي بتكتب ماشي
اللي احنا قلناها من شويه والبارودي بين تلاميذه ليه عوامل ثلاثيه مشافهه مراسله كمان قراءه في الوسيله الادبيه شكرا
احمد شوقي كان متاثر طور لينا كلاسيكيه في عوامل هيئته اطلاع على الفرنسيه وعربي وتركي تثقف بيهم والمسارح الغربيه جدد شوقي بترك مديح واتجاه للإسلامية وجدد فيه مطلع قصائد وألف شعر المسرحية وابن محرم طوع شعره للإلياذة الإسلامية ابن محرم ده اللي هو أحمد محرم تمام يا سيدي جزاك الله خيرا بارك الله فيكم معانا بقى سؤال الحلقة النهاردة ربنا يحفظكم يا رب سؤال حلقتنا بيقول أعرب الجملة الآتية مبينا ما فيها من جمال يقيني في الله يقيني يقيني في الله يقيني وطبعا من ال ال ال ال الأخطاء اللي بيقع فيها ناس كتير إخواننا ربنا هداهم الله وهدانا معهم اللي بيحطوه على العربيات والكلام ده كله عربيات النقل والكلام ده وتداس بالرجلين طبعا يا إخواننا اتقوا الله يعني اتقوا الله لفظ الجلال لا يهان كده لا تحط لفظ الجلال ما يتحطش في ميداليه ولا يتحط على العربيه ولا يتحط في سلسله اتقوا الله يا جماعه يعني الكلام ده آه، آه، يعني الله عز وجل أسمى من ذلك سبحانه وتعالى عز وجل هتعرف لنا أنت يقيني في الله يقيني فيها إعراب وفيها محسن بديعي هتطلعه لنا إن شاء الله رب العالمين ونشوف مع بعضينا بإذن الله رب العالمين السؤال ده وإجابة حضرتك إن شاء الله ربنا يحفظكم ويبارك فيكم أرجو أرجو إنك تلتزم تلتزم وزي ما قلت بنصح دايما ربنا يحفظك التزم بالصلوات يا ابني حدد أوقات المذاكرة بمواقيت الصلاة خلي بالك أجمل توقيت أما أجي أقول كده من الظهر للعصر هذاكر كذا إن شاء الله ومن العصر للمغرب هذاكر كذا تمام طيب أنا هرجع من عندي من الظهر للعصر درس ساعتين ومن الظهر للعصر حوالي ثلاث ساعات طب أنا هرجع من الدرس هاخد هيبقى باقي ساعة على العصر باقي ساعة على العصر الساعة اللي هقعدها على العصر دي يا جماعة لازم ه- هذاكر فيها كذا يبقى أنا رابط وقتي بوقت الصلوات هيبقى ما شاء الله ربنا هيديك البركة والله هيديك البركة في وقتك إيه، أختي من إخ- من أخواتنا اتصلت بيا يا أستاذ أنا قلقانة قوي لدرجة إن أنا بعيط وبسيب الكتاب لا إحنا عايزين لا عايزين الطالب البارد اللي يقول لك لا أنا مش هاممني الامتحان وأنا مش حاسس بقلق ده مش عايزينه لأن اللي زي ده زي ما بيقولوا حاطط في بطنه بطيخة صيفي كده زي ما بيقولوا في المثل بتاعنا وما بيذاكرش خالص ويجي عند الامتحان يتصدم وأول واحد بيبكي عند النتيجة ولا الطالب التاني اللي قلقان قلق زي الأخت دي لا مش عايزين القلق ده احنا عايزين القلق البناء القلق اللي يخليه الامتحان فاضل وطبعا انا بقول لاخواني المدرسين وان كان يسمعني احد منهم يا اخواننا اتقوا الله في الطلبه وانا بقول لنفسي كده يا ريت نتقي الله في الطلبه ما نرعبش الطلبه فاضل 50 يوم في مدرس بيعدها للطلبه بالايام فاضل 50 يوم 40 يوم مش عارف كذا 30 يوم 20 يوم عد تنازلي الدنيا قربت لا يا جماعه يا جماعه مش معقوله كده لا ال الوقت والله يا ابني بركة ربنا سبحانه وتعالى الأمر مرتبط بالبركة ربنا ممكن يبارك لك في ساعة تبقى أبرك من عشرة ليه بننسى ع- الأهم عامل وهو عامل توفيق المالك سبحانه وتعالى ربنا هيوفقك خذ بالأسباب اعمل اللي عليك والكل على الله مش هسمها الباقي على ربنا الباقي دي غلط هذه خطأ في ألفاظ العقيدة ما ينفعش أقول ال- ال- الباقي على ربنا لا الكل على الله وأنت بتعمل بقى تأخذ بالأسباب أنا باخد بأسباب ال- ال- العمل هشتغل وهجتهد وه- وأكد وأكدح وأقول له يا رب يا رب أنا أنا ماليش غيرك يا رب أنت ال- أنت اللي هتوفقني كم من الطلاب أنا أعرف طالب في مدرستي طالب ما شاء الله قتل بالله والله ما يقل مجموعة عن ال 95 ده يبقى ده يبقى, ده يبقى يبقى فاشل لو جاب كده واتفاجئنا انه يعني جاب في حاجه و70 قدر الله سبحانه وتعالى عليه فالمساله مساله قدريه مساله قدريه بحته فانت استعن بالله سبحانه وتعالى ولا تعجز تاني استعن بالله ولا تعجز ربنا يحفظكم يبارك فيكم آه، آه، الاهالي ادعوا لابنائكم اليومين دول كثفوا الدعاء فابواب السماء مفتوحه جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته